أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين حلقة جديدة من حلقات ساعة التربية اللي بنأمل من الله تبارك وتعالى إنها تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله وموضوعنا اللي اخترناه في الفترة دي كسلسلة من الحلقات وسلسلة من المواضيع اللي ممكن آم، تستدعي منا إن نحضر ورقة وقلم عشان نبتدي نكتب شوية نقاط ممكن تكون مهمة وممكن تكون علامات عشان ناخد الموضوع بشكل آه، في منهج بشكل في نوع من انواع الالتزام بشكل في نوع من انواع معرفش او بشكل بيكون في نوع اصل احنا ما خدناش بالنا اصل احنا ما حدش قال لنا اصل احنا آه، ك- ما تربيناش كده اصل التربيه انتوا بتعقدوها حبتين اصل الموضوع اسهل من كده بكتير الموضوع اللي اتكلمنا عليه وبدأنا فيه في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم ازاي يطلع من ضمن أولادنا اللي هم آه، بين ايدينا ازاي نقدر نتعامل مع طفل ونعده انه يبقى قادر على حماية آه، مستقبلنا ازاي يطلع منا الشباب والاولاد اللي يقدروا يبقوا عندهم الحس القيادي القدرة القيادية القدرة على انهم يبقوا قادة ودي شيء حاجة محتاجة نوع من أنواع التربية مش الخاصة وإنما هي تربية زي بقية التربية الطبيعية اللي بنتناول معاها لكن عيني على إن ابني يبقى في القيادة ابني قادر على أن يقود مش المسألة إن هو يقود الناس أو يقود عمله ولكن على الأقل على الأقل على الأقل يقود نفسه للأفضل يكون عنده قدرة على التفكير وعنده بدائل وعنده اختيارات وعنده قدرة على ان هو يتحمل مسؤولياته وعنده قدرة على الاجتهاد وعنده قدرة على ان هو يوم ما يقع يقف تاني ويوم ما يقع يقف تاني وما يقف يبقى اكثر شموخا واكثر علوا واكثر انطلاقا الكلام ممكن يكون كلام مجعلص وكبير لكن في النهاية احنا عاوزين ولادنا يطلعوا قادرين على انهم يسوسوا نفسهم يعني بالبلدي يعني يتحكموا في نفسهم يعني يفيدنا قوي اه يعرف يذاكر لوحده يعرف يخلص واجباته لوحده يعرف يحل مشاكله لوحده يعرف يصاحب اصدقائه بشكل جيد يعرف يحل مشاكل اصدقائه لوحده ما يبقاش دايما دايما معتمد اعتماديه كبرى على الاولاد على بابا على ماما ويبقى بالنسبه لنا مجهودنا مجرد مجهود توجيهي مجهود بنقعد فيه نفكر مع بعض ايه البدائل اللي نقدر بيها نحل مشكلتك مش بس نقدم له حل للمشاكل زي ما بنعمل في امور كتيره عشان كده اخترت موضوع دعوه للمستقبل دعوه للمستقبل يعني اللي جاي اللي هم اولادنا واما ابتديت الحلقه اللي فاتت اديت امثله مهمه جدا وجات لنا اتصالات مهمه جدا وفاضل لسه اتصالين احنا ما ردناش عليهم في وسط الحلقه هنرد عليهم عشان لهم اهميه بالنسبه لنا كبيره. قلت ان احنا لازم نعرف ومش عيب ان احنا نعرف واما نعرف ده المخ يوسع يبقى عندي وسائل اقدر اتصرف بيها مع ابنائي واولادي واحل كتير من المعضلات عندي مع اولادي وقلت لكم ابسط مثال المره اللي فاتت اتكلمنا على التهته وقلت لازم يكون عندي حس تربوي بسيط ان اللي بيتهته بعد فتره من الكلام سليم بيبقى مشكلته مشكله نفسيه في المقام الاول على اطلاقها لحد ما نشوف حلول المشكله وما دام التهتها نفسيه يبقى محتاجه حاجتين تجاهل وقدر من توجيه طاقة الولد لحاجة مفيدة والحاجة الثالثة ودي على جنب محتاجة تغيير في سلوكنا في عملية التوجيه في أسبوع واحد جالي طفلين وفي نفس السن ثلاث سنوات وبدأوا يتهتهوا الأولاني كان بيتكلم كويس والتاني كان بيتكلم كويس من قيمة شهرين واحد فيهم راح حضانة وسافر والده والتاني بدأ يتهته بعد ما اتولد له طفل جديد أخ جديد ببساطة الناس قلقانين وخايفين فعشان كده بيقولوا له اعدل لسانك حاول تتكلم كويس خد بالك من الكلمة اللي انت بتقولها خد بالك من كذا آه، ايه الصح اللي احنا قلناهم ليه هو الصح لانه ده الاجدى والافضل واللي بيجيب نتائج لكن احنا في بعض اوقات بنعمل مجهود ضخم وبنقلق بشكل كبير وبنعمل اتجاهات ممكن تسبب مشاكل بعد كده عشان كده المعرفة اول الطريق لرسم خريطة لابني ازاي اعبر بيه الى ان يصبح في الريادة او في القيادة كلمة القيادة زي ما قلت لكم على الاقل يا سيدي يقود نفسه بلاش يقود عمله بس- بلاش يقود مجموعة بلاش يقود يا سيدي مجموعة إصلاحية بلاش كذا على أبسط مثال من أكتر المشاكل اللي بتواجهنا إن ولادنا ما بيعتمدوش على نفسهم إن ولادنا في مشاكلهم بيحتاجونا على طول باستمرار ليه؟ لأن إحنا ما علمناهمش الاجتهاد وما علمناهمش إزاي يفكروا يحلوا مشاكلهم يبقى أول السكة إن أنا أعرف وتاني سكة أنا مهما اديت أي بني آدم منا وسائل للتربية وقلت لك تصرف في الموقف الفلاني بالطريقة الفلانية يعني إن أما نصحت الأم إنك لازم تهدئي وما تقلقيش وتحاولي تكوني قريبة من ابنك آه لكن ما تعبريش عن قلقك إنه بيتهته بدأت تسأل مرة واثنين وثلاثة من فرط قلقها هو هيبقى كويس طب اتصرف ازاي طب الموضوع عامل ازاي عشان كده اما بنتكلم على القيادة بنتكلم على القدوة يعني مش لازم ابويا يبقى قائد مش لازم امي تبقى قائدة ولكن على الاقل يبقوا قدوة يقدوة على قدهم على محيطهم وقدوة الأب والأم دي مسألة ذات رفعة ومكانة عليا لأن من البيت بيطلع حاجات كتيرة حلوة اوعي تفتكري وانت بتربي أولادك وبتحاولي تتغيري عشانهم وفي الأول عشان نفسك وفي الأول أول عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا انك انت يوم ما بتتصرفي وبتبقي بتغيري ذاتك وبنفسك واجمل كلمه النهارده سمعتها ان ابني احنا بسببه بنتربى وبنتغير وبنتطور وبنبقى احسن وبنغير مفاكرنا ايا كانت المفاكر الايه الافكار بتاعتنا من اجمل الكلام النهارده سمعته ان انا تطورت في شخصيتي بناء على ان جالي ابن وبقالي سنتين ونص بربي فاكتشفت ان انا محتاج اعدل نفسي عشان ابني يتصلح عشان اعرف اتصرف معاه عشان اعرف اوجهه عشان اعرف احفظ على امانه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي عشان كده مطلوب مننا مهم قوي ان انا ابقى قدوه انا وانتم عشان كده القدوه صعبه وعشان كده القدوه محتاجه تغيير وده مناط ان اكتر حاجه صعبه قوي ان انا ابقى قائد قائد لنفسي عشان ابقى قدوه لابني مع القدوه كده شويه نتكلم بس بعد الفاصل هنروح ان شاء الله ونرجع مره تانية
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته
قناة الناس شاشة تأخذك للجنة قناة الناس شاشة تأخذك للجنة
لتحميل أجمل وأحدث الرنات للمنشد ياسر أبو عمار اتصل على الأرقام التالية 1748 من أي محمول أو رقم 09341 من أي تليفون أرضي بفوض للكريم أمري وقلبي للفرج مشتاق ويرحل بالصلاة همي ولا دعوة الترياق وسجدة ورا سجدة يفارقني الألم والداء وحبي له بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته
اهلا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن القدوه كلام بينقح وكلام بيتعب وكلام يعني مؤلم اما بتكلم على القدوه لانه بيفكرنا بنفسنا كاباء وامهات كمربين كمحيطين وكلام بجد بي بيثير جوه البني ادم نوع من انواع ال ال ال المراجعه مع نفسه محاوله ان هو يشوف ايه اللي ممكن ياثر سلبا وايه اللي ممكن ياثر ايجابا عشان كده مطلوب مننا ان احنا نلتفت لنفسنا قوي لان معنى القدوه احنا وانتم احنا القدوه المفروض فهل احنا على المستوى ده ولا مش على المستوى ده واما بقول الكلام ده انا بقوله مش في الكلام اللي احنا بنقوله كتير من الناس بتتكلم احنا بنقول لاولادنا آه، الصح فين الغلط فين احنا بنتكلم دايما معاهم في آه، اللي يرضي ربنا بنبعد عن الحاجه اللي بتغضب ربنا بنحاول ان احنا نبقى دايما بنقول لهم الصح فين هل دي القدوه لا هو القدوه الولاد دايما بيتعلموا من الفعل في مقوله جميله قوي اللي هي حياه رجل في الف رجل خير من كلام الف رجل لرجل يعني الناس اما تعاشر بني ادم وتجد من صفاته الخير والفضل والصلاح بتتأثر لكن ألف واحد لا يمكن تغيير بني آدم واحد بيهم لو هم بيتكلموا بس يبقى البني آدم أما بيتغير في سلوكه كتير من اللي حواليه بيقلدوه مثلا احنا بنعلم أولادنا ازاي يعتذروا ساعة الخطأ طب الكبير لو غلط الكبير لو غلط بيعتذر ولا ما يعتذرش من غير نقاش القدوة معناها ان البني ادم الحكمة ضلت المؤمن ان وجدها انا غلطت بعتذر انا زودت فانا غلطان انا تقلت شويتين فما تزعلوش مني اصل انا كنت متعصب ومتنرفز ده مش عذر ان انا غلطت انا اسف ما تزعلوش مني ده انت بتكبر في عين ولادك وبتكبر في عين المحيطين وبتأثر فيهم تأثير جيد ما تديش نفسك ديكتاتورية وإن كل حاجة بأمرك وإن كل حاجة بإذنك وإن كل حاجة أنت اللي بتعملها وأنت اللي بتتصرف فيها والديكتاتورية آخرتها كلنا شفنا المنظر والشكل والق- والوضع كله على بعضه القدوة معناها أنا وأنتم القدوة معناها فعل مش أقوال وفعلا اولادنا بيتاثروا بالافعال اكثر من الاقوال وكتير من شبابنا في سن 14 و15 اللي كانوا بيصلوا بالعافيه اما بيخشوا الجامعه ويشوفوا الشباب القريب من ربنا واخلاقياتهم وصفاتهم يبتدوا يصلوا فتحس ان اللي بره مؤثرين اكتر من بابا وماما لان بابا وماما كقيمه افعال اما يشوفوني بتنرفز وبتعصب وما بيشوفوني بعمل حاجات غلط وما بيشوفوني بقول لهم بلاش تتخانقوا وانا ماسك امهم قاعده اتخانق معاهم طول النهار والفاظ او تعديات او انها تيجي تعتذر ليا وانا ما اقبلش العذر او العكس بالعكس او ان كل واحد بينقص في نفسه وبيقلل من شأنه قدام ولاده القدوة معناها ان انا اكون متآلف وفي أسرة سليمة عشان أقدر أطلع أولاد يتحملوا مسؤولية ويبقوا قياديين القدوة معناها إن أنا ما أقول لهمش ما تعملوش وأعمل باسم إن أنا كبير وكأن الكبير مباح لي إنه يعمل كل حاجة والصغير ما يباحش ليه أي حاجة يبقى أنا عاوز أبقى كبير عشان أعمل الغلط لا قلنا التلفزيون ما يتفرجش على كذا ما يتفرجش على كذا عليا وعليهم ما يبقاش الاتنين بيتناقروا مع بعض مش هنفتح القناه دي لا هنفتح القناه دي الزوج والزوجه يبقى الولاد هيبقوا عاملين ازاي بيبصوا كده ايه الجماعه دول فين القدوه مفيش قدوه عشان كده مطلوب القدوه معناها انا وانتم القدوه معناها ان انا اتغير القدوه معناها ان انا اضغط على نفسي عشان اتعدل واتصلح القدوه معناها انا عندي صفات سلبيه كتير محتاج اعدلها القدوه معناها ان انا ما اعملش حاجه واقول حاجه او اقول حاجه واعمل حاجه القدوه معناها ان انا أعيش أولادي في أسرة متألفة مش متنحرة مش منسجمة مضغوط عليهم نتيجة لعلاقات متوترة شفتوا قد ايه الواحد محتاج ان هو يحول ويغير من نفسه شفتوا ان احنا محتاجين نبص لنفسنا الاول عشان ابننا بيتأثر اول ما يتأثر بفعلنا اكتر من اي حد تاني عشان كده احد الناس اللي عين مربي من المربين طلب منه ان يصلح حاله قبل ما يقرب من ولاده لان اي حاجة بيعملها ولاده هيشوفوها الصالح واي حاجة بيقول لهم ما تعملوهاش هيشوفوا فيها الطالح يبقى مطلوب مني ايه مطلوب مني انا اتصرف بمسؤولية وجودي كأب في كتير من الناس بترتبط وتتزوج وهي لسه حاسة ان تفكيرها اعزب وفي كتير من الناس بيخلفوا فبيبقوا اباء لكن بيتصرفوا بمفهوم انهم لسه ازواج ما صاروش اباء عشان كده المسؤوليات دي محتاجة مني بني آدم يتسع ذهنه وصدره وعقله واستيعابه ان هو في مرحلة مسؤولية على أولاده وأمانات عشان كده مطلوب قوي ان احنا نشوف نفسنا الأول أول الطريق إلى ان ولادي يبقوا قياديين جيل للنصر بنحاول نساعده يوصل ان انا اتغير ان انا اتبدل ان انا اتحول ان انا احاول ما تاخدنيش الدنيا واكتشف في الاخر ان انا زي ما انا من عشرين سنة زي دلوقتي من عشر سنين زي دلوقتي امال عايشين ليه احنا عايشين عشان نشوف نفسنا ونغير ونبدل ربنا ادانا العمر ليه عشان اشوف العيوب وابتدي اصلحها عشان ارتقي بنفسي واوصل لمستوى معقول يليق بولادي ويليق ببناتي ويليق بالحياة اللي أنا عايشها وأول ما يليق بإن أنا عبد لربنا سبحانه وتعالى يبقى ما ينفعش في بعض أوقات البني آدم أما بيطلب مساعدته في حاجة تربوية بيرفض التدخل ليه؟ لأن الأشخاص المسؤولين عن المشكلة مش عاوزين يتغيروا هم الكبار أمال الصغيرين يتغيروا إزاي؟ امال الصغيرين ليه بي- بنزعل منهم اما يقول لي عذر امال الصغيرين ليه بنزعل اما يكذبوا امال الصغيرين ليه بنزعل اما يعملوش اللي احنا عاوزينه واحنا ما بنعملش اللي المفروض ان احنا نعمله مش شايفين ان فيها تناقض شايفين ان المسألة محتاجة منا نوع من انواع اعادة تفكير عشان نقدر نوصل بولادنا للمرحلة دي عشان كده لازم تكتب على الورق انا القدوة والقدوة معناها ان لازم اصلح ومعنى تصلح انك تعمل ما تتكلمش معنى ان انا اعمل ما اتكلمش احاول اصلح الجو الاسري اللي موجود معنى كده ان انا ابتدي افكر ايه الصالح لولادي وايه الوسيله السليمه اللي اوصل بيهم انهم يبقوا متحملين مجتهدين مسؤولين وفي الاخر منتصرين في سؤال مهم جدا قبل ما استقبل اول اتصال فكروا معايا كده ايه الصفات في الاطفال اللي ممكن تقدروا تفرزوا منهم ده ينفع قيادي وده ينفع غير قيادي ده بتاع جيل النصر القادم وده محتاج تأهيل لجيل النصر القادم فكروا كده ونستقبل الاتصال الاولاني السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل مساء الخير يا دكتور مساء ياسر النور يا فندم أكلمك من السعودية الله يحفظك اتفضل ربنا يكرمك عندي ثلاث نقاط في قضية القدوة إذا سمحت اتفضل النقطة الأولى قضية ال- كلامك عن القدوة هل معنى ذلك أن الأب والأم لابد أن يتصنعوا السلوكيات لإبداء القدوة لأبنائهم أم لا هذه أول نقطة التصنع التصنع النقطة الثانية قضية التناقض بين الأب والأم في في في السلوكيات وأثرها على قضية القدوة لدى الأبناء النقطة الثالثة حقيقة الأسرة الممتدة عندما يعيش الابن أو الابنة في أسرة ممتدة هناك شخصيات عديدة حقيقة يواجهها الابن وسيجد سلوكيات مختلفة كيف يمكن التصرف في هذه الحالة
حاضر شاكر ومقدر لك ربنا يسعدك ربنا يكرمك طبعا انا سعيد جدا باخونا عبد الله وفي نفس الوقت دقته وفي نفس الوقت اسئلته ابو عبد الله آه، قد ايه هو واضح جدا في طلباته وواضح جدا في اسئلته وواضح جدا ان هو آه، مهموم او بيفكر بشكل منظم وبصراحة هو بيسر الحلقة النهاردة ليه؟ لأن هو فتح لي أبواب مهمة وفتح للناس إزاي يقدروا يفهموا إيه مفهوم القدوة بقى هل لابد وأن نتصنع كما يقول أم نكون حقيقيين وإحنا بنسلك السلوك بقول لا التصنع يعني لا تستطيع أن تتصنع طول الوقت هتبدو وتظهر العيوب والمشاكل اللي موجودة احنا طالبين يا ابو عبد الله ان احنا فعلا نحاول نأقلم سلوكنا ونأقلم طريقة تعاملاتنا ونأقلم ردود أفعالنا ونأقلم آه، ألفاظنا ونأقلم توجيهاتنا قدر المستطاع في الوسط بلاش يا سيدي تبقى يعني ملائكي لأن مفيش ملائكة لكن ما تبقاش على النقيض في الطرف الآخر ضد التصنع تماما لأن ده معناه إن أنا ما اتغيرتش يبقى أنا بتأجمل إحنا بنتجمل لكن مش معنى كده إن إحنا متخانقين جوه يبقى لازم نكون قدام الأولاد آه، متخانقين عشان ما نتصنعش لا في فارق شديد أنا بتكلم في البعد الأخلاقي والبعد التوجيهي والبعد اللي ممكن ولادنا في يوم من الايام يقولوا انتوا كنتوا بتقولوا كذا وبتعملوا كذا فدي نقطة أساسية موجودة النقطة الثانية التناقض وأثرها طبعا بالقطع بيهد ما بيبنيش بيعيق ما بيمررش بينقض الجدار من أصله فيقع بدل ما يبنى التناقض وخصوصا لو التناقض ده تبعه ردود افعال سلبيه بمعنى ان كل واحد بينال من الاخر نتيجه لان رايه مختلف عن الاخر اوضحها اكتر هي مش عاوزه الاولاد يخرجوا وانت عاوز الاولاد يخرجوا هم عاوزين ينزلوا في الحته الفلانيه وهي مش عاوزه كذا اثر التناقض ده هيبقى بارز جدا لو قدام الاولاد ظهر هذا التناقض لكن مفيش مانع ان احنا نتفق قدر المستطاع بينا وبين بعض على ان كل واحد ليه اختصاصات في عمليه التوجيه ويبقى في حريه قليله وان النقاشات تتم في الغفر الغرف الايه المغلقه الحاجه الاهم ان من اجمل ما يمكن يتعلمه الاولاد اما يبقى الاب في ناحيه والام في ناحيه ازاي قبول الاخر لو قدر انهم هيكملوا حياتهم كل واحد بيقبل الاخر ازاي ازاي نتعايش مع بعض من غير خلاف ولا نقاش ولا حوار ساخن ولا صوت بيعلى ولا نرفزة ولا عصبية ولا كذا وإن كان ده ممكن يحصل بس ما يبقى الاستثناء ما يبقاش الأصل في عملية الإيه التعامل النقطة الثالثة الأسرة الممتدة طبعا أنت بتحطني في مزنق ومخنق دائما السؤال الحائر احنا في بيت عيلة الجد والجدة والعم والخلان موجودين في نفس البيت وكل واحد له رأي في عملية التوجيه أثرها برضو بيبقى متعب لكن أنا بوجه نداء خاص إنما ربنا كرمنا بالأسرة الممتدة كرمنا بجسور متنوعة من التوجيه بتوجه في نفس الاتجاه مش في اتجاه آخر ما ينفعش أنا في البيت قررت نتيجة لسلوك ما ان ابني لن يفعل الشيء الفلاني او ياخذ الشيء الفلاني اول ما يروح عند جده ياخده لا كده بنهد مش بنبني عشان كده محتاجين الى ما يشبه مجلس شورى قبل ما نرتبط الخاطب والخاطبه يقعدوا مع بعض مجلس شورى نشوف ازاي هنعرف نربي بعد ما نتزوج ازاي هنعرف ننجب وفي نفس الوقت ازاي هنعرف نوجه الأسرة الكبيرة قبل ما تستقبل المولود تعرف كل واحد ليها, ليها وعليها أنا عارف إن الكلام ده ملائكي شوية أو كلام يعني بعيد عن الواقع قليلا لكن ليه ما نعملوش ليه ما نحاولش ليه ما نقعدش ليه ما يكون الجد والجدة والأب والأم والعمام بيحبوا الولد قوي قوي قوي قوي بيفرطوا في عملية التدليل وعملية الطبطبة ويصبح الولد صعب الميراث ليه اما بتبقى في متوافر نعمة عند بني ادم نعلم ابننا ازاي يكفر هذه النعمة محتاجين كجدود وك جدات وكأعمام وكدعمات إن إحنا نتفق على نسق قدر المستطاع برضه بس على الأقل الأساسيات قضية الثواب والعقاب تبقى عامة موجودة قضية إن إحنا آه، يعني حرم من شيء نتيجة لشيء يبقى لا- يحرم منها منع من شيء يمنع من الشيء الآخر يبقى أخونا اتكلم على الأب والأم يتصنعوا لا للتصنع قدر المستطاع أن نغير ونتغير التناقض وأثره سلبي جدا ولكن قد نقبل كل طرف الآخر بهدوء إن دي لن تستطيع تغييرها وده مش لن يستطيع تغييره نتعايش بسلام وأفضل شيء في التعايش بسلام إن كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه في عملية التربية وما ندخلش المشاكل الجانبية بيننا وبين بعض الأولاد فيها الحاجة الثالثة دي دعوة للأسر العربية والإسلامية في كل مكان دعوة أن تتفق على نهج تربوي واحد عسى الله تبارك وتعالى أن يخرج من بين هذه الأسرة من يقود أمة لا إله إلا الله يوما ما في اتصال آخر اتفضل اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله آه معلش انا في يعني في- عايزة اقول لحضرتك انا في ازمة ممكن اقول عليها كارثة آه حالا بقلب في التلفزيون دلوقتي لقيت حضرتك على قناة الناس واول مرة اشوفها بعد فترة طويلة فحمدت ربنا وجيت على التليفون فورا ان انا اكلم حضرتك حضرتك سامعني؟
اتفضلي يا فندم مستمعين آه، انا ابني كان بياخد الثانويه العامه هناك عند باباه في احد دول الخليج وانا كنت هنا قاعده مع اخته لانها في الجامعه آه، راجع حضرتك هو بقيله ست سبع شهور الترم الاولاني سلوكه متغير تماما يا دكتور يعني انا كنت على قد مثلا اتاخرت ليه رحت ليه ما بتذاكرش ليه بتعمل ايه يعني على قد اللي هي المراقبه اللي هي الع- اللي انا بتكلم في حدودها مع ملاحظه ان هو كمان ما بيصليش ما بتصليش صلي انت اتاخرت الحاجات كده كلها مترتبه على كده لكن اخر اسبوع ده يا دكتور اكتشفت يعني شبه كوارث انا كنت بربي ابني عشان يبقى في اتجاه تاني خالص لقيته ماشي في اتجاه تاني خالص بقلب في اللاب لقيت حاجات مش كويسه حضرتك سامعني أي يا فندم معاكي اتفضلي بقلب في اللاب لقيت حاجات مش كويسه ماشيه خارجه بالصدفه لقيته الكلام ده في اربع خمس ايام ورا بعض ماشيه في بالصدفه لقيته ماشي مع اصحابه وماسك دخان سيجاره لما وقفت قلت له ايه ده قال لي اول مره اخدها من اصحابي ابني بتك- في كليه كويسه يا دكتور من الكليات اللي بيقولوا عليها قمه يعني تالت حاجه النتيجه بانت اول امبارح لقيته ما نجحش انا حاسه ان انا يعني ثلاث اربع ايام ورا بعض اخدتهم ورا بعض كده حاسه ان انا مش م- مش مصدقه ان انا كنت بربيه على- هو كان كويس هناك كان بيطلع كويس وشاطر وبيصلي وحاجات جاي هنا لقيته في اتجاه تاني خالص هو عايش معاكي دلوقتي ايوه حضرتك رجع معايا عشان يقعد معايا هو واخته هنا في الجامعه وباباهم مسافر هو في الجامعة حاليا اه حضرتك في, الج- في اولى لسه في اولى أولى.
ده اول ترم ليه ودي أول أول مرة تلاحظي هذه الأمور آه، ده في في يعني طبعا انا كنت من اول السنه على قد انت اتاخرت ليه إيه، ما بتذاكرش طبعا شايفاه مش بيذاكر خالص شايفاه برضو بدا يلبس لبس زي اللي هم الشباب قالوا لي معلش الشباب كلها بتعمل شعرها كده والشباب كلها بتلبس كده وحاجات فسكت ما ما, ما تدخلتش في الامور دي إيه، تاخير بيخرج رحلات بيطلع كله ده الت- يعني ايه ف- حتى قلنا معلش تغيير مكان تغيير جو بس اخر ثلاث اربع ايام لقيت لحضرتك اللي هي الدخان وال- والمناظر اللي مش كويسه اللي على اللاب وال- و- والنتيجه رد ظهرت.
فعلك إيه حضرتك نعم رد فعلك رد انا م- حضرتك انا من ثلاث ايام انا طبعا اس- لما شفته بيدخن قلت له ايه دي قال لي ان انا زي ما قلت لحضرتك ده انا اول مره امسكها إيه تاني حاجة النتيجة بانت رحت الكلية وق- وهو كان هناك وقفت وهو كان بيقول لي ان الدفعة كلها ومش عارف ايه وقفت قدام الدفعة كلها قلت له ادي نتيجة الدفعة كلها ما تقوليش الدفعة كلها كلهم ناجحين وكلهم نتيجتهم كويسة المهم ان انا من ساعتها ما فيش هو لسه اللي حاصل ده اول امبارح طيب يعني- أنا هسأل سؤال بس حضرتك نعم.
قدرتك على التحكم في الولد في الخروج والدخول لا انا فقدتها انا مش قادره ده ده اللي هو الاصعب من كده يا دكتور ان هو بدا ياثر على اخوه الصغير اخوه في ثالثه اعدادي هو بدا ياثر عليه يعني انا بقيت مش متحكمه في واحد بس انا ما بقتش متحكمه في الاثنين مع بعض وب- و- و- ومشفقه على الصغير ان هو يتعلم نفس ال- ال- ال- ال- اخوه او غير ان انا اصلا يعني زعلانه على الوضع اللي هو وصل اخوه يعني انا كنت بربيهم ويع- ويشهد ربنا ويعلم ربنا ان انا الاقيهم مثلا مع شباب الثوره اللي شفناهم لقيته هو في اتجاه تاني خالص يعني انا كنت بعمل حاجه ولقيتها في اتجاه تاني خالص
طيب أنا هسأل سؤال حضرتك بتشتغلي ولا قاعدة في البيت معاهم لا اشتغلت حضرتك فتره طويله قوي بره برضو في في البلد اللي هو باباهم فيها وبعدين جيت قعدت بقى معاهم قعدتي معاهم دلوقتي قاعدة معاهم اه عشان عشان اخته في الكليه ما قدرتش اسيبها تنزل مصر برضو مع تغيير الجو لوحدها فانا نزلت معاه وهو اخد السنه وراح السنتين وراح محصلنا مم.
مم.
طيب حاضر في اي اضافات حضرتك تحبي تضيفيها هو حضرتك طب، لو عايز حاضر.
تسالني عن اي حاجه لا، انا خلاص كده.
هحس ان هو كرم حاضر، من ربنا ربنا إن انا يعينك.
فتحت ولقيتك لا.
لأن انا كنت هناك رب كنت متابعاك على طول ربنا يعينك ان شاء الله ربنا يعينك فعلا يعني ربنا يعينك أم، آه، ت- آه، في اتصال اخر ام احمد اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام
آه، لو سمحت يا دكتور ياسر أنا عندي طفلي آه، عنده أوتيزم سمات وتوحد
سمات ولا عنده
هم هم قالوا سمات توحد يعني اه ماشي اتفضلي واضحة يعني واضحة عنده كام جداً.
سنه أربع سنين ونص
واكتشفتي امتى ال autism
يعني من حوالي ست أشهر ستة لكن اشهر أنا بس يعني لكن أنا عارفة الأمر هذا لاحظته يعني ممكن سنتين
اه يعني حضرتك ملاحظاه من سنتين بس طلبتي المساعده من ست اشهر إيه لأني أنا ف- ود- وديته يعني عند دكاترة بس هم قالوا لا يعني هم مش مش autism يعني بس توا بس شخصوه نعم يا فندم يعني بس دلوقتي بس آه، لسه مشخصينه مشخصين autism دلوقتي نعم مشخصين autistic يعني اه autism يعني اه autism بس يعني مش مش حاد اللي هو م- يعني م- ال Asperger او حاجه زي كده يعني Asperger syndrome اه ما هو الم- متلازمه ال Asperger's غير ال autistic بس ماشي حضرتك اتفضلي سؤالك آه، المهم هي النق- النقطه دلو- دلوقتي ازاي ممكن اتعامل معاه في السن ده وهو دلوقتي بيخاف جامد بيخاف جدا بيخاف مثلا من القطط بيخاف من ال- حاجه اسمها اي حاجه مقفوله يعني مثلا دلوقتي وديته على الحضانه آه، خايف دايما خايف آه، طبعا ما رضيش يستمر فيها آه، ممكن لو رحنا عند اي حد يفتكر ان هي حضانه ويفضل يعيط و آه، حضرتك ما يجيله وديتوش زي حضانه قبل التردد الفتره يعني دي يبدأ. نعم حضرتك ما وديتوش حضانه قبل الفتره دي
لا ما وديتوش بس حاولت اوديه اكتر من حضانه مش راضي اختلاطه بالاولاد ضعيف
بيختلط بالاولاد اللي يعرفهم بيعرفه آه، ويتفاعل بس معاهم مثلا بيتفاعل معاهم اه بيتفاعل معاهم بيلعب وبيلعب مع اخواته وبيتكلم بس كلامه دايما تحس فيه ال... ال... الناحيه اللغويه غلط غلط بمعنى يعني مثلا ممكن آه، انتي انت يعني مثلا انتي يبقى انت اللي هو الضمائر هي.
الضمائر بتختلف معاه الضمائر النحو آه، عايز حاجه مثلا يقول كانه هو بيكلم مثلا نفسه مم. طيب غير غير الضمائر في كمان المفردات اللغويه عنده كويسه
ال- النطق كويس يعني في بس احيانا بيبقى عنده اقلاب في بعض الكلمات ده وارد ده وارد لكن هو آه.
المحتوى اللغوي كويس معقول اه يعني عارف كل حاجة عارف الألوان عارف الأعداد بيحفظ كويس جدا كويس آه، بيحفظ الحروف ومثلا الحرف وكلمة حرف و... واسم الحاجة كل الأسماء ده ده مع العدد.
متلازمه Asperger's اكتر من autistic خالص يعني آه، حضرتك اتفضلي كملي مم.
ما هو أنا أصلا مش عارفة ممكن أوديه فين يعني أنا مش مش مش عارفة بالظبط يعني مثلا الإمكانيات هنا شوية قليلة من ناحية التوحد مم.
أو ال autism حاضر فأنا مش عارفة إزاي ممكن أتعامل معاه السكة وخاصة يعني.
في حكاية الخوف السكه نعم يعني عاوزه السكه الطريق الى الحل ع- عايزة خطوات يعني مثلا ال- ال- ال- خاصة الخوف يعني دلوقتي مثلا أربع سنين ونص يعني شوية ويخش المدرسة طب طب ما ممكن ممكن يخش مدرسة عادية بالطريقة دي إزاي يعني حاضر حاضر حاضر ربنا يكرمك طيب أم أم، آه، آه، احنا كنا كنا بنتكلم على موضوع القدوه والاعداد بتاع الاولاد وام عبد الله لما اتصلت بينا اتصلت ملهوفه نتيجه للاثر السلبي بتاع المجتمع او للتطور بتاع بعض الشباب آه، مع مرحله المراهقه اكتشفت اللاب عليه شويه حاجات مش كويسه وفي نفس الوقت اتفقت ان هو بيشرب سجاير والولد آه، دراسيا ما نجحش في الترم ده آه، بداية في نقطة مهمة أوي دايما بيحصل الوقعة دي أما بيتنقل الأولاد من بلد لبلد أولاد بيبقوا في بلاد زي البلاد العربية عموما بشكل اجتماعي معين وبيتنقل بعد كده إلى شكل آخر في داخل مصر مش لأن المجتمع وحش ولكن هو ش- هو حاجة جديدة عليه فعادة الأولاد ما بيقدروش نمرة واحد يلموا نفسهم كويس ومعنى كلمة يلم نفسهم بالبلدي كده يعني ما يقدرش يتحكم في رغباته وخصوصا عاوز يجرب ويشوف وفي قدر من الانفتاحية اللي موجودة فبيخليه يروح للغلط أكتر منه الصح التربية اللي انت ربيتيها له سليمة لكن كتير من الأولاد مع أول نقرة بيقعوا ومع أول اختبار بيقعوا ليه؟ لأنهم ما عينوش قوي وما ما قربوش قوي من الحاجات السلبية زي ما قربوا في أيام الجامعة الدنيا ملمومة هناك الدنيا بتبقى مغلقة شوية هناك الدنيا بنتحكم فيها هناك لكن دلوقتي مش قادرين نتحكم يبقى بنسميها صدمة البيئة زي ما بيقولوا صدمة البيئة بيئة صادمة ما عندوش مقومات الدفاع عن نفسه والضغط عليه ضغط شديد من أصدقائه وأصحابه واللي حواليه والضغط مش معناه تعالى اشرب أو تعالى اعمل ولا الكلام ده هو شافهم فحب يجرب الضعف ده ضعف مؤقت وضعف لن يستديم ولن يستقيم بعد كده وليه أدواته المشكلة بتاعتنا بس عشان وقت الحلقة المخرج بيضغط علينا عشان نخلص لكن لازم تتابعونا بصراحة في الحلقة الجاية عشان نكمل لأن هو أم أحمد من ليبيا السؤال مهم جدا بتاع أسبرجرز وأوتستيك وال... واللخبطة بتاعة التوحد وغيرها من الأمور ومهم قوي إن أنا معلوماتي تتسع عشان أقدر أتصرف مع أولادي وأعبر بيهم إلى بر الامان و Asperger's بالذات او المتلازمه بتاعت Asperger's اللي اتكلمت عليها ام احمد ممكن الولد يعني يعني يتطور ويتحسن والاولاد دول بيبقوا في منتهى الذكاء وعندهم قدره على الاستيعاب عاليه وممكن ان تستثمر هذه الطاقات في شيء جيد في المستقبل. نهايه حلقتنا كانت قصيره قوي. انا شايفها قصيره. يعني كنا بنتكلم فيها على القياده واعداد جيل النصر جيل النصر ده ليه مقومات اهمها ان ابني على الاقل يقود نفسه ويتصرف التصرفات السليمه القياده بتبتدي اما انا ابقى قدوه يعني احنا نبقى قدوه القياده بتبتدي اما اعمل ما اتكلمش القياده معناها ان انا جو عام اهيئه لاولادي القياده مع القدوه معناها ان انا اتغير عشان ابقى على مستوى القدوة اللي بيبص لها ابني وبالتالي مهم جدا ناخد بالنا من النقاط دي واتكلمنا فيها الصفات اللي المفروض تتوافر في ابنك عشان تختاره وتعده للقيادة وتوجهه والأساليب اللي بتتبع لعملية التوجيه دي كل ده بقى هيتأجل الحلقة الجاية الساعة 7 بتوقيت القاهرة إن شاء الله معاكم على قناة الناس وبرنامج ساعة التربية الله أسأل أن تكون هذه الساعات في ميزان حسناتنا يجمع الله بنا ومعكم في الجنة مع رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قناة الناس شاشة تأخذك للجنة
للإعلان على قناة الناس الوكيل الإعلاني Media Line لتحميل أجمل وأحدث الرنات للمنشد طاهر وجدي اتصل من أي محمول على 1748 أو من أي خط أرضي على 09341 بعث الرسول فتمم الأخلاق والكون زاد بنوره إشراقا أدل